بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقلنا ان عله الخلق هي العباده والله منزه في افعاله عن العله يفعل ما شاء لما شاء فيما شاء ولكن العله الممنوعه في اعمال الله العله التي تعود عليه اما العله التي تعود على غيره فلها تعليل فالعباده ليست له الا لمصلحه الخلق جميعا لأنها هي التي تسعدهم في حياتهم وتنقلهم من دار فانية إلى دار باقية في عز مقيم لا لا يموتون عنه ولا يفوتهم. إذا فالتعليل للخلق إنما هي العبادة التي لا تعود على الله. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق بكامل صفات الكمال فيه. فالخلق لم يزده صفة فهو خالق قبل أن يخلق وهو رزاق قبل أن يرزق وهو مسبح قبل أن يوجد ما يسبحه إذا ما فيش حاجة له في أي حاجة وما هي العبادة إذا هي طاعة الله في أمره افعله وفي نهيه لا تفعله العبادة جاءت لكل أمر في الحياة من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق والا فاذا كان الامر كذلك ايترك القاتل الذي يقتل بلا قصاص ايطلق الزانيه بلا حد ايطلق الذي يشرب الخمر بلا حد ايترك الناس لا يتناهون عن منكر فعلوه ماذا يفعل ماذا يريدون بهذا الحق سبحانه وتعالى جعل العباده لصالح الخلق فان عبدوه واطاعوه ده لصالحهم ولذلك يقول لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على قلب رجل اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو ان اولكم واخركم وشاهدكم وغائبكم وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقف ذلك من ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم الى اخر الامر اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل واحد مسالته فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا غمس في البحر اذا ما مش عايزين كلها مصلحتكم اللي يطيع يطيع من اهتدى فلنفسه ومن اساء فعليها فاذا كان الحق سبحانه وتعالى ياتي في اتفه الاشياء اللي بنحتقرها وبعد ذلك يدخل, يدخل رجلا عاصيا الجنه لانه سقى كلبا يبقى بيسود سياسه الكلاب مش هيشوف سياسه البشر بس وادخل امراه النار في هره حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض اذا فالعباده المقصوده امر يعود على العابدين انفسهم والعباده لله الذي خلق من عدم وامد من عدم وامد عينه على خلقه بقيوميه دي يستحق منا أن نطيع أمره وخاصة إذا كان الأمر ليس لصالحه بل الأمر لصالحنا إيه إحنا ولذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب مش فلا تشتغل ولا لا يبقى جد مش تلعب ليه؟ لأن اللعبة حركته بلا مغزى ويريد الله في الحياة حركة بمغزى ليه؟ لانني على فرض ان انا عايز اصلي وعايز استر عرض بمتر قماش منين اجيبه؟ ما اجيبوش حتى من تاجر الجمله لان تاجر الجمله مش هيبيع الا ايه؟ جمله روح تاجر ما ما عندوش حيله الا راس مال 100 جنيه جايب شويه تتواب كده اروح اجيب منه المتر يبقى ده في خدمتي وبعدين هو يروح يجيب من تاجر الجمله في خدمتي وبعدين هو يروح للمنسك في خدمتي وبعدين المنسك يروح للمخزن في خدمتي والمخزن يروح للمحلك في خدمتي والمخلك يروح للزارع في خدمتي والزارع يروح للمهندسين اللي بيعملوا الآلات الله بقى عشان تستر عورتك عشان تصلي شوف كم طائفة خدمتك هذه الخدمة يبقى إذا حركة الحياة ليست صلاة فحسب ولا زكاة فحسب ولا صوما فحسب ولا حجا فحسب إنما هي كل حركة مفيدة في الحياة تبقى دي اسمها هي عبادة ولم أقول خلقتك للعبادة فلا تلعب معناها إيه إنك أنت تشتغل بالأمور الجدية الأمور الجدية يعني إيه الأمور التي تنفعك وتنفع غيرك لأن لو كل واحد هيشتغل بلعب ما نجدش حد يعمل لنا مصلحة ما نجدش حد يعمل لنا الكهرباء دي ما نجدش حد يبني لنا مسجد ما نجدش حد يعمل لنا السجاد اذا فالعباده امر شائع في كل حركه الوجود ولكن الله سبحانه وزع مواهب الخلق ما فيش واحد امه يعني يعمل لنفسه كل حاجه ابدا المهندس ما يقدرش يبني الا اذا جه واحد يفحت له واحد يفحت له ويعرق ومش عارف ايه وايه وايش الله وبعدين يجي المهندس وبعدين يجي بتاع الكهرباء وبعدين يجي البنا الله كل واحد له ايه ولذلك هناك الايه تقول ايه ورفع بعضهم فوق بعض درجه ليتخذ بعضكم بعضا سخريه ويبقى الانسان اذا نظر لواحد هو بيرى انه اقل منه نقول له لا ما فيش حاجه اقل ولا ال ال ال ال الاتقى هو الاحسن يجيد صنعته ويتقنها يبقى ده احسن من الغير وضربنا المثل بالراجل بتاع المجاري والباشا ايه اللي عمله مفهوم اذا فالعبادة هي كل امر يتصل بحركه الحياه وحركه الحياه الدنيا مبنيه على اسباب مخلوقه لله يعني زي ما قلنا الريح يديني هواء نتنفس ادي اول حاجه والريح يحمل لي الرذاذ البخار عشان ينزل لي ميه نشرب منها ونسقي انعامنا ونسقي الزروع ونعمل مش عارف ايه كلها اذا ربنا ادانا مقومات ماده الحياه لكن هل ادانا نفس الحياه هي دي الغايه؟ لا يقول لك الدنيا اتفه من ان تكون غايه ولكنها اهم من ان تنسى لانها مطيه الاخره ان احسنت العمل فيها وصلت للاخره تبقى اذا هي المطيه التي ايه؟ ولذلك الناس يظنون ان الله يكلف ويكلف يعني ما تكلفش نقول له لا وبيكلفك افهم قول الله اولئك على هدى على هدى من ربهم التكليف مش جاي على كتافهم عشان يحملوه بمشقة ده هم اللي راكبين الهدى عشان الهدى يوصلهم للغاية المطلوبة ده على هدى الهدى المطية ده ما تقولش ده تكليف بيعمل لي مشقة ده لمصلحتك أنت إذا فالحق سبحانه وتعالى لا يريد منا استقامة قوام الحياة المادية أم قال لا ده الحياة دي وسيلة لحياة ثانيه أنتم هنا تعيشون مع الأسباب المخلوقة لله ولكني أريد أن آخذ بيد خلقي إلى حياة ليس للأسباب فيها مدخل وإنما أنا وهم مباشرة لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا يجيبوا ما تنزلهم من السماء ما فيش حاجة من آخر بل إيه كلها بمدد من الحق سبحانه وتعالى تأكل بلا زرع الله تبتدي كل حاجه تعملها مالكش فيها اي حاجه قاعد تنبل يبقى عمال انا اطعت في العباده في الدنيا عشان اعيش ايه تنبل قال ايه متكئين على سر مصفوفة وزوجناهم بحور عين الله من غير اي حاجه الحاجه تخطر على بالك تقوم تلاقيها يبقى العباده لمصلحتي ولا مش لمصلحتي ولذلك قلنا ان العباده المطلوبه لله تريد عابدا لانها العباده الكامله الحلوه والعبادة الكاملة لا تتأتى إلا بعابد كامل والعابد الكامل يوجد في الأنبياء والرسل وسيد رب الأنبياء محمد إذا فالذي يؤدي العبادة الحق المطلوبة لله هو سيدنا رسول الله يبقى ده حقق مراد الله في إيه؟ في خلقه ولذلك قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أنا أول العابدين إذا فالعبادة يجب أن نفهم معناها بإيه؟ بوسع. وما خلقت الجن والإنس العلماء لما جم يقولوا ولماذا قدم الجن على الإنس؟ قال لك لأن الجن أعمالهم سرية ما فيهاش رياء والإنس أعمالهم قد يكون فيها رياء يقول له يا أخي بهذا هي سرية علينا إنما أهل على سرية على بني جنسهم السرية على بني جنسهم انت تقول قدم الجن على الانس علشان الجن خلق اولا وما ايه والجنه خلقناه من قبل يبقى قبل ما نكلف احنا كلفنا مين؟ كلفنا الجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق ما اريد منهم من رزق رزق مين؟ رزق هو ده هو الرزاق ووجد قبل ان توجد انت الله يبقى ايه؟ ما رزق الله ذاته ما صفات الله ذاته ما كل كمال لله إن هي ذاته مفيش حاجه من ده الا طيب يبقى ما اريد منهم من رزق رزق له لان هو الرزاق وهو القوي وهو العبيد امال الرزاق لمين؟ الرزاق لامتي الرزاق للمؤمنين وللكافرين قال للشمس اخصدي على الجميع وللارض ادي للجميع وكل حاجه يبقى هو مين؟ رازق للجميع هو الرزاق طيب وبعدين ما دام هو الرزاق ما اريد منهم من رزق طب امال الرزق بتاع الناس دي بتيجي منين؟ ما هو من ايد لايد قام قال لك لا ما ما يرزق عبدي حين يعمل عملا يرزقه عبدي فكانه رزقني انا ليه؟ لأنه هو اللي استدعى للوجود واللي بيستدعي للوجود يبقى مكلف بع- بعيش الناس فاللي يدي لحد يبقى اكنه بيعمل ايه؟ يد الله الممدوده لمين لخلق ولذلك يقول لك من ذا الذي يقرض الله؟ قال له انت الفلوس اديتها لي أنا. هقرضك انا؟ ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا ابن ادم مرضت فلم تعدني شوف الكلام يقول العبد يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استاقاك فلان فلم تسقه إلى آخره يبقى أكن العمل اللي بيعمل من الخلق للخلق كأنها من لمين للحق سبحانه وتعالى لكن اشمعنى عملها من ايدينا لبعضنا عشان يشيعوا الألفة ويشيعوا المحبة ويشيعوا عدم استكبار أحد على أحد لأن كل واحد بيؤدي مهمة في الإيه بيؤدي مهمة في الكون ولذلك احنا قلنا لو أضرب الكناسين اللي بيكنسوا البلد أسبوع البلد تبقى رمة لو قعد الوزراء شهر في بيوتهم ما يجراش أي حاجة يقوم يبقوا دول بيأدوا مهم ولا بيأديش ايه؟ بيأدوا مهم ما أريد منهم من رزق وما هو الرزق؟ الرزق ما ينتفع به عندك علم يبقى ده رزق عندك حلم يبقى ده رزق عندك حكمة يبقى ده رزق عندك كرم يبقى ده رزق الله كل واحد عنده هندسة يبقى ده رزق آه، عنده حفة كهرباء يبقى ده رزق. كل حاجة تجدها يبقى رزق الرزق ما انتفع به مش بس الطعام ولذلك عطف عليه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما أريد أن يطعمون جاب الحاجة اللي هي إيه؟ الرزق العام وبعدين الطعام لأنه مقوم الحياة الطعام م... احنا قلنا مقومات الحياة كام؟ الطعام والشراب والهواء هذه ثلاثة مقومات الايه الحياة تجد عدالة الحق في التوزيع جعل التم... التملك الهوى ما نصبرش عليه ولا لحظة زفير وشهيق لو واحد خنقني كده اهو زي ما خنقوا الولد يموت في ساعتها ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد والمية برضه ملكها قليل ولذلك أصبروا عليها من ثلاث أيام لعشرة والطعام قال لك أصبر عليها 30 يوم ليه؟ لأن ما- ما تمنع عن الطعام 30 يوم يمكن تحن عليها بعد يومين يمكن أعمل حيلة يمكن حد يت- مش عارف إيه الله إذا فالاستيلاء والتملك على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة فتكلم عن الطعام فالمفسرين قال لك ولماذا لم يأتي بالشراب؟ طب الطعام والشراب طب الهواء ما حدش بيملكه طب والشراب أم قال لك ما هو الشراب أيضا من الطعام اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إني مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منهم أن لم يطعمه فإنه من يطعم يطعم الشراب طعام أيضا من لم يطعمه فإنه مني وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كلمة ذو القوة يعني صاحب القوة يبقى القوة شيء والصحوبية شيء تاني إنما لما يجي في حاجة غد يقول إيه إن الله لقوي مش ذو قوة ليه لان تبقى دي الذات مش صاحب القوه لا ده هي الذات فيها القوه ولذلك كتب الله لاغلبن انا إيه؟ ورسل ان الله لا ايه لقوي وقوي ايه عزيز لان القوي اللي ما حدش يقدر يغلبه انما يمكن كل الناس ما حدش يقدر يغلبها طب قال لك هو عزيز يغلب غيره يبقى قوي لا لا لا يغلبه احد وعزيز يغلبه ايه ولذلك يقول لك المرأة القوي المتين لأن القوة تعمل العمل وقد يصيبها شيء من الوهن تضعف قال لك لا ده متين نعم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا شوف فإنك بالسبيل ليه؟ أم قال لك بيتكلم بقى كما تكلم عن المؤمنين بمحالهم يجب يتكلم عن مين؟ لأن كل ده جاي أسوة لرسول الله عاد وثمود ومش عارف كل أسوة لرسول فإن للذين ظلموا معك يا محمد لهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم ما هو الذنوب؟ الذنوب هو الدلو الدلو اللي بيجيبه البيه ميه من البير اللي بيجيب الميه من البير له حالتين له حاله يجيب الميه وهو بره البير من فوق وله ينزل درجتين من تحت كل ما بعيده يروح ايه بيبقى ماتح او مائح الماتح يبقى من فوق والمائح يبقى بينزل من تحت والدلو له ايه رشه رشه اللي هو حبل بايه ومع ذلك لما يكون بقى الميه كتير يطلع الدلو ملان ولما يطلع الملان يبقى ثقيل في الايه في الشد ولذلك يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املاؤها لان لو كان في شويه بصاها كلمه ايه خفيف قوي واثقل السحائب مشيا احفلها ساعه ما تشوف السحابه مشيها تقيل كده اعرف انها مشحونه بايه بميه ايه ميه كتيره قوي هناك الشاعر ما بيتكلم في الدلو ولا قال واذا امرؤ مدح امرأ لنواله يعني منه عايز منه ايه عطاء واطال فيه فقد اطال هجاءه لما يطول في المدح عشان العطاء يبقى اطال ايه هجاءه ليه قال لك لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال رشاءه الحبل اللي هيشد لان المايه ايه المايه بعيده شويه يبقى لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما اطال ايه؟ لما اطال رشاءه فبيقول بقى طب اشمعنى الذنوب؟ قال لك الذنوب الدلو يبقى مملوء ميه ودي كانت عادتهم لما يجوا يروا بالشدوف زي ما عندنا مثلا يقوم يجعل ده ذنوب وده ليه ذنوب وده ذنوب وده ذنوب ام قال بقى اللي كفروا بك يا رسولي لهم ذنوب مثل ذنوب اصحابهم الذين سبقوه نوح اللي سبقوا بتوع نوح وبتوع ثمود وبتوع عاد وبتوع ماد كل دول للذين ظلموا وياك ذنوب مثل ذنوب اصحابهم طب مش معنى جاب حكايه الذنوب دي أم قال لك بس الذنوب كان للحياه في الله ولكن الذنوب هنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم بعد ما كان الذنوب يدي ميه حياه بقى ايه يدي ايه؟ آه. هناك وان يستغيثوا ايه؟ يغاثوا ايه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه وان للذين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم السابقين في التكذيب فلا يستعجلون بتستعجل على ايه؟ تستعجل العذاب اللي هيجي لك ما بيقولوا متى امتى؟ ائتنا بما تعدنا ان كنت من الايه؟ ما تستعجلوش تستعجل ليه الغم وانت ما تستنى كده ده له اوان كل حاجه لها ايه؟ لها اوان فويل للذين كفروا ويل هلاك وعذاب ولعن وابعاد للذين كفروا ليه؟ لان ما دام مهمه العباده الخلق والانسان اللي كفر بالله ما عبدش يبقى مستغني عن الله يبقى ده مبعود بعيد عنا خلاص كده خلاص يبقى زي ما يكون هي فطس انما فطس لخلاص ام قال لك لا يحيى في العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناه انه لو ماتوا خلاص كانت تبقى كويسه قوي كان بيقول ونادوا يا مالك ايه ليقضي علينا ربك ما يموتنا ونخلص قال انكم ماكسون كل ما تنضج جلودكم ايه يديكم ايه جلود علشان تذوقوا العذاب الى ابد الابدين والا لو امتكم هتس ايه هتستريحوا ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان نعلم ان كما ان النعيم ابدي برضه يبقى العذاب لازم يكون ايه لازم يكون ايه ابدي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون اوعدهم الله بكل شيء وقال لهم على كل حاجه عشان ما ياخذهمش على غفله قال لهم اللي هيبقى صالح يبقى له كذا واللي هيعمل طيب يبقى كذا. مش خدهم على غفله لا قال لهم على كل ايه على كل من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء من اساء فعليها فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون والى لقاء اخر ان شاء الله